الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فبيننا وبين رمضان أيام قلائل فاللهم بلغنا شهر رمضان واعنا على صيام نهاره وقيام ليله على الوجه الذي يرضيك عنه آمين ومن الحكمة قبيل شهر رمضان أن نذكر حضراتكم ببعض أحكام الصيام حتى نستقبل رمضان فنصوم كما أمرنا الله عز وجل ونصوم كما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع ينبغي أن يطرق على الأقل في كل عام قبيل رمضان وفرض عين على كل مسلم ومسلمة إذا بلغوا الحلم ودخل عليهم رمضان أن يتعلموا أحكام الصيام فرض عين المقصر فيه آثم سيما وقد توافرت وسائل العلم المختلفة التي من خلالها يسهل علينا أن نحصل هذا العلم الصيام وأحكام الصيام موضوع نتناوله في هذه الأسابيع الباقية حتى نستقبل رمضان وقد شمرنا عن ساعد الجد ما هو الصيام الصيام لغة هو الإمساك كلمة الصيام في اللغة يعني الإمساك ومنه قول رب العالمين لمريم عليها السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكان صومها إمساك عن الكلام إذا الصيام في اللغة معناه الإمساك وهذا في أشعار العرب منه الكثير الكثير وفي الشرع ما معنى الصيام شرعا الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل لازم تاخد التعريف كده الصيام يقول إمساك عن الطعام والشراب والجماع طيب ما في مفطرات أخرى غير الأكل والشرب والجماع الصيام هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس بنية التعبد لله وإلا افرض واحد حطوا له الأكل قدامه في الفجر قال ماليش نفسي أكل وبعدين نام صحي العصر حطوا له الأكل ماليش نفسي أكل وبعدين المغرب ادن قال هاتوا الاكل عشان اكل هل هذا صائم صائم بامرت ايه يا عم ما كانش من الفجر للمغرب ايوه بس مش بنية الصيام لازم النية قال رسول الله انما الاعمال بالنيات واحد صايم عشان صحته تعبانه بس هو صايم عشان قالوا له النبي قال صوموا تصحوا وقال صحيح النبي قال صوموا تصحوا ده مش من كلام النبي ده مش حديث ده فهو صحته تعبانه فقالوا الدكتور قالوا المعدة تعبانة صوم فصام حتى يصح ليس له نية في الصوم إلا تحصيل العافية هل هذا صيام؟ لا لا ملوش اجر واحد بدين شوية اقول خفف الاكل يا اخي قال مش قادر طيب مش واكل وقعد كل يوم ياكل مرة واحدة في اليوم بعد المغرب ده بالصيام الصيام هو الامساك عن كل المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل انا بصومش عشان اوفر فلوس بدل ما اكل ثلاث مرات في اليوم اكل مرتين عشان اوفر لا ولا اصوم عشان تبقى عندي صحة بم ولا ده في دماغي اصلا ولا بصوم عشان كده انا بصوم ليه طاعة لله بنية عبادة الله بنية التقرب الى الله هو ده الصيام يبقى الصيام لغة معناه ايه الامساك وشرعا هو الامساك عن كل المفطرات من طلوع الفجر والى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل والصوم له فضائل جمة نذكر نذكر بها وكلكم أفاضل لكن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الصيام من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل والثواب على صيام رمضان لا يعلم مداه إلا ربنا الرحمن يعني الحسنة بعشر أمثالها الصدقة بسبعمية ويضاعف الله لمن يشاء يعني معظم الأعمال ربنا علمنا أجرها وحدها إلا الصيام يا أخي صيام رمضان ثوابه قد إيه ده سؤال محدش يعرف الإجابة عليه غير مين ربنا عز وجل فقط روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يبقى ده اسمه حديث ايه قدسي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي لماذا خص الله الصيام بقوله فإنه لي قال أهل العلم لأن الصوم من العبادات السرية التي لا يطلع عليها إلا رب العالمين ومعلوم أن عبادة السر أجرها عظيم جدا ومنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل يعني أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه وقال بعض أهل العلم إن الله عز وجل قال إلا الصيام فإنه لي لأنه لم يعبد أحد أبدا بعبادة الصيام إلا الله يعني في ناس من الكفار صلوا لآلهتهم الباطلة صلوا صلوا ولا صلوش صلوا سجدوا ركعوا البوذة وللات والعزة وللبقر وللنار صلوا لها وللعذير وللمسيح ولمريم صلوا لهم طيب في حد ذبح ونظر من أجل إلهه الباطل آه بيقدموا القرابين والنذور والذبائح و... عمرك سمعت بقى ان في حد من الكفار صام من اجل الهه المزعوم خالص ده ما فيش حد عبد بعبادة الصيام الا رب العالمين ولذلك فقال الا الصوم فانه ايه لي وانا اجزي به والقول الاول قول جماهير اهل العلم الا الصيام للعبادة سريه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي طب يا رب هتكفينا عليك كام قال وأنا أجزي به ربنا الكريم اللي خزائنه ملأة اللي إيديه شحاء بالليل والنهار يعني يفرغ النعم على عباده ولا يخشى الفقر ولا الفاقة الغني عن العالمين الجواد الكريم اللي بيكافئ بالكثير عن العمل القليل قال لك الصيام ده عندي أنا وأنا اللي هكافئ عليه حد يتصور الثواب قد ايه أبدا تخيل لو واحد غني مليونير وبعدين انت بتوصيه على واحد قول له خد بالك من فلان قال لك خلاص فلان ده عندي الموضوع ده انا هخلصه يبقى يخلصه ولا لا يس. يبقى اللي انت وصيت عليه الغني ده اللي قال لك خلاص انا انا هكرمه ده هيدلعه ده هيديله اللي ما يحلمش بيه ربنا الملك الغني اللي كل حاجة ملكه كل حاجة بتاعته اللي قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير خير في ايديه لوحده جل جلاله هنا كان يقول الخير بيديك والشر ليس إليك صلى الله عليه, عليه وسلم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة يعني وقاية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث مفيش جماع ولا في كلام فاحش ولا كلام عيب فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل بوقور محترم ومؤدب ولا يجهل على أحد يعني يحلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم مرتين إني صائم الأولى كأنه يذكر نفسه إذا كاد أن يجهل إن فعل خلاص هيئة إني صائم فكر نفسه إني صائم الثانية كأنه يقول لمن شاتمه وقاتله استحي أتسب رجل وت- وتقاتل تتخانق مع رجل صائم فكأنه يكبح جماح نفسه وكأنه يوبخ الخصم إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده هو النبي صادق ولا مش صادق صادق محتاج يحلف لنا والله مصدقينك يا رسول الله من غير ما تحلف ده الأعداء قبل الأصدقاء شهدوا لك بالصدق والأمانة لكن هو عايز يأكد الكلام اللي جاي ده لأنه كلام مهم جدا والذي نفس محمد بيده لا خلوف مش خلوف خلوف لا خلوف مش خلوف لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المشك يا سلام خلوف فم الصائم يعني ايه تغير ريح الفم نتيجة خلو الجوف من الطعام ريحة بقك بتتغير وانت صايم الريحة مش منبعها الفم ده منبعها ايه الجوف ولذلك تغسل بقك بمعجون سنان للصبح بعد خمس دقايق تلاقي ايه الريحة متغيرة برضه جاية من جوه بس هذه الرائحة وإن كانت كريهة عندكم إلا أنها عند الله أطيب من ريح إيه؟ المشك لأن سببها طاعة الله عز وجل واحد كده أشعث أغبر في سبيل الله شعثه وهدوم معفرة دي ممكن تبدو لنا مش طيبة لكنها عند الله إيه؟ عظيمة جدا لأنها في سبيله مش كده؟ والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المشك الله أكبر وكأن خلوف فم الصائم أعظم من دم الشهيد في الآخرة لأن دم الشهيد في الآخرة ريحه كريح إيه المشك لكن فمك أنت يا صائم أطيب من ريح المشك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المشك وللصائم فرحتان يفرحهما اه والله العظيم والله صدق رسول الله اي حد فينا يصوم نافلة او فريضة عند المغرب يفرح صوم اثنين صوم خميس صوم عرفة صوم في شعب اي س- يو- اي يوم تصومه تيجي انت بتفطر نفسك فرحان فعلا فرحان فرحان بالشوربة فرحان بأم علي أم علي مش مراتك ده اللي بتتاكل فرحان بإيه بالبطاية اللي حطيتها لك زوجتك دي طبق المحشي أبدا أنا فرحان إيه بتوفيق الله لي على طاعته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بعد كل طاعة من حقك تفرح بتوفيق الله لك تنسب الفضل لله وتفرح بفضل ربنا عليك ربنا يكرمك كده تروح تحج يا سلام شوف الكعبة كده قلبك يطير من الفرح انت فرحان إن ربنا اكرمك اصطفاك اختارك ذلل لك السبل غيرك عنده ملايين وربنا عمى قلبه بذنوبه انت في الكعبة وهو في مارينا صح انت بتعمل عمرة واقف قدام الحجر الاشود هو واقف فين في شرم الشيخ مش قضية فلوس دي قضية توفيق قضية هداية فاللهم اهدنا لما تحبه وترضاه يا رب والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المشك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره دي محسوسة ومعلومة ولا لا آه وإذا لقي ربه فرح بصومه دي الفرحة الكبيرة بقى يوم القيامة لما تدخل من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون لما تطلع من تربتك في الآخرة تلاقي أعضاء وضوءك منورة وجبينك كده فيه غرة كغرة الفرس العربي الأصيل جبينك منور وأعضاء الوضوء منورة وهذه الأمارة التي يعرفنا النبي بها من بين الأمم نحن أصحاب الغرر والتحجيل مش كده وبعدين تلاقي فمك كده ريحه أطيب من ريح المسك يا سلام والنبي يستقبلك كده ويشفع لك ويشقيك بإيديه ويخليك في ظل عرش ربنا فيمر عليك يوم القيامة كما بين صلاة الظهر والعصر يا سلام تطلع من التربة وشك منور مشرق بيضحك وجوه يومئذ مسفرة يعني مشرقة ضاحكة مستبشرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم وشك كده منور من الفرح الملائكة عند التربة بتستقبلك وانت طالع من أبشر يا ولي الله بالجنة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم اجعلنا ممن يبشرون بهذه البشريات عند الموت وعند البعث يا رب العالمين إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أيضا روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم يعني اللي فات ولا اللي جاي ها ما تقدم يعني اللي فات ولا اللي جاي اللي فات وما تأخر يعني اللي فات ولا اللي جاي اللي جاي ما تقدم في ثالث الأيام وما تأخر اللي لسه هتستقبله من صام رمضان إيمانا يعني يؤمن بأنه فرض عليه أن يصومه ما صامه إلا لله واحتسابا يعني احتسب الأجر على الله وأخلص في الصيام النية لله المكافأة إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وقف هو ممكن ناس تصوم لا إيمانا ولا احتسابا آه أولا تقريبا كل الكائنات بتصوم الملائكة دي ما بتاكلش خالص ولا تشرب خالص دي حياتها كلها صيام لا أكل ولا شرب ولا زواج ولا ولا حتى الأسماك بتصوم في موسم التكاثر والبيض ده بتصوم الدببة تصوم الطيور لها صيام سبحان الله العظيم في ناس بتصوم صيام عادة ده ملوش حاجة زي مين اللي بيصوم وما يصليش هل صامه ايمانا لو صامه ايمانا لصلى اي واحد اي واحد بيصل بيصوم ولا يصلي انا عايز اساله انت بتصوم ليه طاعه لله طب ولماذا لا تصلي من الذي فرض الصيام الله طيب يا سيدي ومن الذي فرض الصلاه الله بتنقي لو انت مؤمن حق الايمان لاخذت الدين على جملته قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ما تنقيش مش نقاوة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض القضية مش نقاوة فرض الصوم لان الاكل بيتحط المغرب ولو آه، والظهر مفيش اكل ولا- فقال لك يلا معاهم وخلاص على طريقة صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام من صام إيمان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيضا الصيام من أعظم الأسباب التي تباعدنا عن النار والنار كما أقول دائما لها جذب لها جذب ولذلك ربنا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز حتى كلمة زحزح تحس إن في منازعة تحس إن فيها بتشدك اتزحزح بس يبقى عديت من أعظم الأعمال التي تبعدنا عن النار الصيام صيام النافلة بقى النافلة مع الفريضة روى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله أو لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا كل يوم تصوم لله يبعدك عن جهنم سبعين سنة اجتهد بقى ابعد بالصيام اجتهد ايضا من اعظم اسباب دخول الجنة الصيام روى الشيخان في الصحيحين عن شهر بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان وريان مبالغة على وزن فعلان من الرجل في صيغ المبالغة فعال مفعال فعل فعول فعلان هما خمس صيغ واحد يقول لك انا جائع زي واحد يقول لك انا جوعان ايهما اشد جوعا الجائع ولا الجوعان الجوعان واحد يقول لك انا متعب تقول لك لا انا تعبان ايهما اشد تعبا تعبان وهلم جرب فالباب اسمه ايه الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم ده باب خصوصي للجماعة المجتهدين في عبادة الصيام دول بقى مش بيصوموا رمضان وبس لا ده الايام القمرية دي اساسي ده اثنين وخميس ده شغالين على طول ده عرفة وعاشوراء و... ومنهم من يصوم كصيام داود يصوم يوما ويفطر يوما بل من الصحابة والسلف من كان يشرد الصيام فلا يفطر إلا في الأعياد فقط منهم من كان يشرد وسرد الصيام غير الوصال عشان في ناس بيت- بيحصل لها لبس ما هو صيام الوصال صيام خاص بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم يعني ايه صيام وصال يصوم والمغرب يبدأ ما ياكلش ويكمل لتاني يوم او لتالت يوم ولا بق ميه ولا كسرة خبز ولا اي حاجة تخش جوفه باليومين والتلاتة ده ما يقدرش عليه غير النبي محمد ولما الصحابة حاولوا يقلدوه تعبوا ونهاهم وقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني قال بعضهم يعني يطعمه بينزل له أكل من السماء ويأكل وده كلام بعيد قوي بل يطعمني يعني يخلق في حاسة الشبع والري يعني يقويني على الصيام أنا مش زيكم ده المعنى والواحد لما يفرح قوي قوي قوي بحاجة يذهل عن الطعام والشراب هضرب مثلا وانا اسف اني هضرب يعني ليله فرح العريس وحماته جايبه له حله الاتفاق عارفها جايبه له بط ووز وبتاع حله الاتفاق وبعد كده هي... اللي كانوا بيقولوا وز وز بيقعد ياكل بقى ويشمر ولا بينشغل بالزوجة عن الطعام مشغول بيها فرحه بعروسته بيخليه يذهل عن الطعام بعدين صلى على المصطفى عشان هي فرحانه قوي بطاعه ربنا يا راجل ده كان بيصلي يقف لحد ما رجليه تورم ويذهل عن الرجع عن القدم المتورمه وعن المعده الجائعه لان في لذه تانيه لذة الروح تعلو على كل لذات البدن إنما سرد الصيام إن أصوم كل يوم من الصحابة ومن السلف من كان يسرد وأشهر الصحابة الذين كانوا يسردون الصيام من عبد الله ابن عمرو ابن العاص ده راجل متجوز والده راح يسأل العروسة فقالت له كلام مبطن ظاهره المدح وباطنه الشكوى قالت لم يفتش لنا كنفا نعم العبد عبد الله يعني صوام النهار قوام الليل كده الكلام ظاهره المدح هي بتشتكي طول النهار صايم وبعد العشاء قيام للفجر طب واين نصيب الزوجة اين نصيبه في زوجه فشكاه عمرو للنبي فأمره النبي أن يصوم وأن يفطر و... إلى آخره ستنا نفيسة من أحفاد النبي كانت تسر الصيام ولما نزل بها الموت نزل بها وهي صائمة قالوا نأتيك بالماء قالت أنا منذ ثلاثين عام أدعو ربي أن أموت وأنا صائمة فالآن أفطر كلامه إزاي يعني ده أنا بقالي 30 سنة بسرد الصيام عشان أموت وأنا صائمة لما ملك الموت يجي لي وانا صايمه افطر ده دي الساعه اللي انا مستنياها مش حاجه حلوه قوي انك تموت وانت صايم وتفطر في الجنه تفطر على كاس ميه من حوض النبي الموروث في الاخره لو اللي يسيك بيده مين النبي محمد والحوض المورود ميته منين من الجنه من نهر الايه الكوثر اللهم أمتنا على طاعة ترضيك يا رب نفسنا نموت موتة تشرف تشرفنا عند ربنا الناس ما تهمناش نموت واحنا ساجدين نموت واحنا صايمين نموت واحنا بنقرا القرآن واحد يموت وهو بيصلي يموت وهو بيخطب الجمعة يموت وهو بيسمع درس علم يموت وهو تحت قدم أمه يقبلها عايزين نموت على طاعة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب آمين إن في الجنة بابا يقال له الريان الجنة لها كم باب يا مشايخ ها ثمانية والنار لها كم باب سبعة أفلا يدل هذا على أن رحمة الله غلبت غضبه جنة أبوابها ثمانية والنار أبوابها إيه سبعة أبواب الجنة معمولة من إيه ببني الجنة معمولة من إيه خشب الأرو معمولة إيه أبوابها ذهب ذهب مش ده العيار 24 ولا 21 ولا إيطالي ده ما لا عين رأت ذهب حلق أبواب الجنة ياقوتة حمراء ما بين مصراعي كل باب وباب أو كل ضلفة وأخرى من الباب كما بين اليمن والشام ومع الاتساع ده يأتي على أبواب الجنة يوم والناس يزدحمون عليها حتى تكاد مناكبهم أن تنخلع وتزول كل بيزق في الثاني عايز يدخل الأول ده مش طابور عيش ولا خناقة على محطة أتوبيس عشان نركب ولا طابور عشان نقدم ورقة ونختمها وناخد شقة ده الجنة يا حاج فزحام رهيب ال- ال- المناكب ال- الكتف ده من الز- هيتخلع من الزحمة لو ابوك وقال لك عديني الاول تقول له اسف يا حاج ادخل ربنا يح- ادعي لك وانا جوه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون طيب قال يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل أحد منهم غيرهم طب أنا مجتهد في الصيام ومجتهد في القيام ومجتهد في العلم ومجتهد في الص- الجهاد ومجتهد في الدعوة ومجتهد في الصدقة ومجتهد في الحج ومجتهد في كذا وكذا وكذا أدخل من يعني باب أبواب الجنة الثمانية تنادي عليك واللي يعجبك تدخل منه أشهر من تناديه أبواب الجنة الثمانية من غير النبيين والمرسلين من؟ مين؟ أبو بكر النبي قال له كده كل باب نفسه يتمنى خزنته يتشرفوا إن سيدنا أبو بكر داخل من بابهم أبو بكر اللي النبي محمد نفسه ما قدرش يكافئه على صنائع المعروف التي فعلها معه في الدنيا فترك مكافاته لله حتى النبي قال كده على المنبر كل من كان له يد علينا كافأناه بها إلا الصديق تركت مكافاته لله عز وجل اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وآل البيت يا رب العالمين والصيام مدرسة ندخلها في كل عام لمدة شهر ونجتمع فيها وندرس فيها دروس في الرحمة في الصبر في كذا وفي كذا الصوم ده مدرسة أخلاقية كبيرة قوي يعلمك الرحمة يعلمك الحلم يعلمك الصبر يعلمك الجود يعلمك كذا وكذا وكذا مدرسة والصيام أقسام الصيام على قسمين صيام واجب وصيام للتطوع ما هو الصيام الواجب الصوم الواجب علينا حدش بيصوم هنا ولا ايه إيه الصيام الواجب علينا ولو ما عملنوش يبقى عملنا حاجة حرام يبقى قاسمنا ما هو الصيام الواجب ثلاث اقسام رمضان ها ايه كمان الكفارات صيام النذر احسنت الكفارة اخونا الشيخ علي قال طب اسمع الصيام الواجب على ثلاثة أقسام القسم الأول ما يجب للزمان بنفسه وهو صوم رمضان القسم الثاني ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات القسم الثالث هو ما يوجبه الإنسان على نفسه هو صيام إيه؟ النذور صيام يجب علينا في كل عام إذا دخل زمانه بإيه؟ رمضان صيام لعلة الكفارات قال لمراته أنت علي كظهر أمي ها يعتق رقبة مفيش عبيد او مفيش فلوس يبقى يصوم ايه شهرين متتابعين طب مش قادر يبقى يطعم 60 مسكين جامع مراته في نهار رمضان نفس الكفارة غير أن كفارة الظهار أغلظ لأن فيها من قبل أن تتماس أشد شوية أشد شوية ها حلف يمين والله العظيم يا أختي ما أنا داخل لك بيت حلف الصواب أن يمضي اليمين ويقطع الرحم ولا يسقط اليمين ويأتي بكفارة الصواب ايه يصل الرحم يبقى يوقع اليمين وعليه كفارة ايه يمين عتق رقبة مفيش فلوس او مفيش عبيد يبقى ايه يص- يطعم عشرة مساكين او يكسوهم مفيش فلوس يبقى يصوم ثلاث ايام على الترتيب مش على التخيير الثلاثة الاولانيين على التخيير عتق رقبة اطعام عشرة مساكين كسوة عشر مساكين اختار اللي يعجبك من دول عجزت عن واحدة من الثلاثة اذا عجزت يبقى تصوم مش تلاقي فلوس على قلبه قد كده يقول لك خصوم مش بمزاجك هو بمزاجك هذا على الترتيب مش على التخيير طيب آه، تبقى كفرت اليمين كفرت الظهار كفرت الجماع كفرت القتل الايه الخطأ في كفارات كثيرة وفي بقى صيام الانسان هو اللي فرضه على نفسه ما هو صيام ايه النذر قال لله علي نذر اذا جات لي التأشيرة وطلعت العمرة في رمضان ان بعد رمضان هصوم عشر ايام غير الستة من شوال يبقى فرض عليه صوم خلاص مين اللي فرض ده عليه هو رجل نذر نذرا وع- ومات ابنه يوفي بالنذر يوفي به ان استطاع فإن عجز فعليه كفارة يمين ومن نذر نذرا في طاعة وعجز عن الوفاء به فعليه كفارة يمين واحد قال لو ربنا كرم ابني وجاب 90% في الثانوية العامة هصلي لك يا رب كل ليلة 100 ركعة الوقت جاب 95% صاحبنا جه يصلي 100 ركعه فاول ركعتين خفع قال يا نهار ابيض ده كل يوم مية ده يعمل ايه النبي اولا قال لا نذر فيما لا تطيق ولا نذر فيما لا تملك كلف نفسك فوق طاقتك ان كان ربنا الذي خلقك اللي انت ملكه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها طب اعمل ايه دلوقتي اعمل كفاره يمين مش انت عملت عيل اعمل كمان كفارة يمين وخلاص يبقى الصيام على نوعين صيام واجب وصيام تطوع صيام الواجب على ثلاثة أقسام صيام يجب بدخول زمان معين وهو رمضان صيام لعلة وهي الكفارات صيام ألزم الإنسان نفسه به وهو إيه النذور ده واجب تؤديه وصيام تطوع تطوع معروف بقى صيام اثنين وخميس صيام عاشوراء صيام عرفة صيام الست من شوال صيام الأيام القمرية يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داوود وهذا صيام الظهر هذا كله اسمه صيام ايه تطوع يعني ايه تطوع يعني لو فطر في يوم من دول هل عليه قضاء لا انا مصوم اثنين وخميس جيت صايم يوم الخميس ده تعبت العصر قمت مفاطر افطرت هل علي قضاء لا لانه مش صيام ايه واجب ده تطوع ما يهمنا الان من صيام الواجب صيام رمضان ما حكم صيام رمضان صيام رمضان صيام واجب على كل مسلم عاقل صحيح بالغ مقيم ونزود شرط كمان في شأن المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والإيه؟ والنفاس واجب على كل مسلم لأن غير المسلم عمله باطل ومن أهل العلم من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني إيه يعني اليهودي والنصراني والبوذي واللي ملوش ملة والملحد في الآخرة برضه ربنا هيحاسبه عن صيام رمضان وعن الصلاة وعن كل طب جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا من القرآن اسمع إلى هذه الآيات الكفار وما داخلين النار بيشتموا نفسهم ويعترفوا بالجهل وال- والغبى والملائكة بتوبخهم هما داخلين كده ايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا يعني بعدا لايه لاصحاب السعير ولو الملائكة لا تقول لهم ما سلككم في سقر ايه اللي جابكم ايه اللي وداكم النار اسمع اسمع صحيفة الجرائم اسمع صحيفة السوابق شوف الفيش والت... وال... والتشبيه بتاعهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وقف ما حكم التكذيب بالقيامة ها قف واحد قال لك انت مصدق ان في ناس هتطلع من التراب يوم القيامة هو انت مصدق ان في بعث وحشر ونشر وصحف وكتب وصراط ومزام وجنة يا راجل دي تخاريف ده مسلم بيبقى كافر بالإجماع ده لم يختلف عليه أحد ليه لأن الإيمان ما هو ما الإيمان ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ده بينكر الآخرة يبقى كافر العيال دول كفار اسمع الآية الثانية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين مش دي القضية اللي احنا عايزينها فلك الصلاة مختلف فيه ولم نكن نطعم المسكين بخلاء برضه ممكن يبقى مسلم وبخيل ممكن يبقى فاسق مسلم فاسق بيصلي على سطر ويسيب 700 فاسق لسه ما وصلناش وكنا نخوض مع الخائضين ناس إماعات يقولون لكل أحد أنا معك ما هو الإماعة ليه تسمى إماعة لأنه يقول لكل أحد أنا معك أما الكفار بإيه باللي جاي دي بقى وكنا نكذبه ها بيوم الدين وما فيش آخرة فيش قيامة فيش بعث فيش حشر فيش صراط لا، مفيش فمع كونهم كفرة الملائكة حاسبتهم عن الصلاة سألتهم عن الصلاة وعن الصدقة وعن حفظ اللسان السيدنا الشافعي مسك في الآية دي وقال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة طيب يبقى صيام رمضان واجب على مين على كل مسلم لان غير المسلم عمله محبط حتى لو صام قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك واجب على كل مسلم بالغ بالغ طب معنى كده ان نسيب عيالنا ما تصومش ولا تصلي لحد ما يبلغوا الحلم ها لا هدي النبي مش كده هو لم يجري عليه القلم الا اذا بلغ بس ابوه وامه مسؤولين عنه يعلموه الصلاة وهو صغير ويعلموه الصيام وهو صغير ويعلموه القرآن وهو صغير قال رسول الله مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر خد بالك لما أمره بالصلاة وهو عنده سبع سنين معنى كده ان انا معلمه قبل سبع سنين مش كده اعلمه احسن طريقة تعلم ابنك بيها الصلاة ايه السلوك مش الكلام لما الواد يشوف الاذان بيدن بيشوفني بجري اخش الحمام اتوضى وافد المصلي يصلي السنة كل يوم كده كذا مرة انا بقول صلي بالسلوك انما اب ما بيركعش الله ركعة وليل نهار عمال على الرباطة يقول لابنه صلي صلي صلي الصلاة يا ناس الدين الصلاة الصلاة طب ما تصلي انت ما تقول لنفسك فعايزين بالسلوك نعلم عيالنا وناخد عيالنا الجوامع معانا قدر الامكان خد ابنك معاك الجامع وعايزين القائمين على المساجد يرحمونا ويرفقوا بالاطفال وان بدرت منهم بوادر لانهم اطفال تلاقي كنت بصلي في مسجد الخميس الماضي هو الدرس وانا بصلي المغرب كنت متاخر سمعت ضرب اقلام قلت ايه ده فريد شوقي جه المسجد ولا ايه ضرب اقلام شمال ويمين وهيصه وبتعقل ايه في ايه عيل صغير جري من الصفوف في الصلاه ابو واحد كبير كده ما شاء الله زي الشعب نزل فيه ضرب ليه الله عايزين نربي عنا في الجوامع هنربي عنا على القهاوي على النواصي في النوادي غير المسلمين يا مسلمين بيدلعوا عيالهم يعملوا رحلات ويركبوهم ملاجيح ودم هدايا وشوكولاتات وملابس هيصة واحنا بنطفش العيال من الجوامع يا عم ده طفل الذي خلقه رفع عنه القلم لان عقل لسه ما نضجش وانت بتحاسبه كانه رجل كبير ارحم ارفق محدش يقدر يمنع الاطفال بالجوامع ومن منعهم فهو آثم لان عندنا نصوص كثيرة كان الاطفال يدخلون فيها المساجد النبي كان بيصلي وشيء امامه طفلة رضيعة قطع الجمعة لما لقى الحسن والحسين بيقعوا من الصفوف وشالهم وطلع كمل كان يدخل في الصلاة وينوي الإطالة ثم يخفف لبكاء الصبي بس على الجانب الآخر برضه بنقول لكل أب وكل أم أرجوكم أدبوا أولادكم بآداب المساجد وحافظوا على نظافة المساجد أكثر من نظافة بيوتكم واتقوا الله في إخوانكم وأخواتكم أظن كده الكفة تبقى اتعدلت صلوا على المصطفى يبقى صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل لحديث النبي رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ كن بالغ عاقل ستنا ربيع بنت معوذ بتقول كنا نعود صبياننا الصيام ونجعل لهم اللعبة من العهن الصحابيات الامهات كان ابنها عنده ست سنين تخليه يصوم سبع سنين تخليه يصوم ده يصوم للظهر ده يصوم لحد العصر ده يصوم لحد وقت كذا وتعملوا لعبه من العروسه من عهن من الصوف لما يعيط تلعبوا بيها وتشغلوا بيها انما تسيب ابنك لما يبقى زي الشحط وتقول له صوم الان تسيب بنتك لما تبقى عروسه وتقول لها دلوقتي صلي دلوقتي اتحجبي دلوقتي صومي انسى التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش على الماء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قلت صيام رمضان واجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح بقول ربنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى والمرض الذي رخص الشرع لك في ترك الصيام لأجله هو المرض الذي يزيد بالصوم أو يتأخر شفاؤه نتيجة الصوم المرض الشديد مش بقى واحد طلع يضمل يقول لك أنا مريض أفطر واحد عنده سنة مسوسة يقول لك أنا مريض أفطر لا مرض مرض الصيام هيزوده أو يؤخر الشفاء إلى يفطر وعليه القضاء هذا إن كان المرض يرجى برؤه أما إن كان من الأمراض المزمنة فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين والله أعلم وسيأتي تفصيل هذا في وقته يبقى الصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم لأن المسافر وإن كان صحيحا له أن يفطر إن قوي على الصيام في السفر فالأفضل أن يصوم وإن لم يقوى على الصيام في السفر فالأفضل أن يفطر وأن تصوموا خير لكم لمن يقدر على الصيام وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة فرأى رجلا قد سقط وظلل الناس عليه فقال ما شأنه قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر إن كان هيموته كده تفهمت انت يبقى الصوم افضل وانت يبقى الفطر افضل ولو ان يفطر وان قدر على الصيام معه رخصة يبقى الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم وفي شأن المرأة نزود شرط الطهر من الحيض ومن النفاس الصوم واجب بالقرآن والسنة وإجماع الأمة قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم ده فعل ايه أمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف وروى الشيخان في الصحيحين أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الصيام مفروض بالقرآن والسنة وبإجماع الأمة لو جيت في رمضان ورحت الصين وقابلت المسلمين بتوع الصين في رمضان تلاقوا صايمين ولا لا صايمين مسلمين فرنسا صايمين مسلمين جزر القمر صايمين مسلمين الصومال مسلمين السند مسلمين الهند كله كله صايم ده اجماع هذا معلوم من الدين بالضرورة بل أطفال المسلمين يعرفون أن رمضان هو شهر الصيام خلاص سيما ونحن في زمان أصبحت الدنيا فيه كالقرية الصغيرة الإعلام والسموات المفتوحة والكلام ده الموضوع يحتاج إلى إسهاد وإلى تفصيلات ولذلك سأكتفي بهذا القدر ونفصل إن شاء الله في اللقاء القادم في أحكام صيام رمضان من هم الذين رخص لهم الفطر ما هي, ما هي أركان الصيام ما هي مباحات الصيام من الذي عليه الفطر والقضاء من الذي عليه الفطر والإطعام هذا سنفصل فيه في وقته إن شاء الله بداية من اللقاء القادم إن شاء الله أخي يقول وأنا هفضل أجاوب لحد ما الإمام يقول كفاية كل عام بسبب توزيع وجبة الإفطار داخل مسجد الرحمن في رمضان تقام صلاة المغرب والصفوف غير منتظمة ومنحرفة عن القبلة بسبب توزيع الطعام وبيقوم الحج فلان بالصراخ والضرب داخل المسجد وتتحول الساحة قبل المغرب إلى ساحة قتال وخناقات وتتعالى الأصوات واسأل أهل المسجد سوف تسمع العجب واحد قال لي ايه والله اكيد ما بيخش الوجبه بتاعت الراجل ده فنرجو توزيع الطعام خارج المسجد وانا اضم صوتي الى صوته اذا كان الافطار في المسجد هينتج عنه شجار وتنافر وهتك لحرمه الجامع وعدم الالتزام بادب المسجد مش عايزين فطار خالص افطروا في البيت او وزعها في الخارج او اوجده طريقة جماعة السعودية مسجد الناس فيه 3 مليون ما بيسمعش حاجة قبل المغرب بساعة تلاقي نفايش مفرودة كده وكل حاجة محطوطة عليها فيه هدوء إحنا مش قادرين احنا 300 400 نفر في مسجد الرحمن يعني ها؟ تقريبا كل ساعة بيوزعوا خمسين واحد بس ايه مية وخمسين يعني اللهم أدبنا بآداب الإسلام هل التوبة من الكبائر يشترط لها إقامة الحد مش كل كبيرة رتب الشرع عليها حد في كبائر معلومات الزنا القتل السرقة قذف المحصنات عمل قوم لوط الشحر مش كل الكبائر طيب هل لابد من إقامة الحد الجواب لا بل لو كنت في دولة تطبق فيها الحدود الشرعية وارتكبت ذنبا رتب الشرع عليه حد انت غير ملزم بأن تسلم نفسك لإقامة الحد بل لو سطرك الله فاستر على نفسك وتب ويتوب الله عليك طب وحديث الغامدية لا في النبي طهرني المرأة أرادت أن تخرج من الدنيا وقد غفر ذنبها وطهرت منه إنها مرتكب هذه الكبائر إذا ستره الله فليستر على نفسه وليجتهد في التوبة وهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وربنا تواب وأحسن الظن بالله قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميع يعني لمن تاب قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لمن مات على الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن مات عليه ولم يتب منه تمام فاجتهدوا يا عباد الله في التوبة واستروا على أنفسكم بعض الإخوة بيتكلموا عن ابن حجر والنووي يقولوا هم مش من أهل السنة فأنهم أشاعرة لهم من أهل السنة وإن كانوا في هذه المسألة قد خالفوا لكن بالجملة هم من أئمة أهل السنة علماؤنا إنما يبدو اللي بيقع فيهم ما يعرفش كوعه من بوعه والأشاعرة يؤولون الصفات وأهل السنة لا يؤولونها بل يثبتون ما أثبته الله لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي إطار ولم يكن له كفوا أحد فإذا وجدت واحدا يؤول خالف أهل السنة في هذا الوجه فقط نقول هو من أهل السنة إلا من هذا الوجه ده الكلام في إنصاف عندي قيام من السجود هل أرفع يدي وأنا أكبر من أهل العلم من قال ارفع يدك مع كل حركة تنتقل فيها وما أقول به رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع مش ترفعها كده زي, زي, زي تكبيرة الإحرام كده وعند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة أخ بيشفع بيسعني شوية تراب فزوجته تغني وجعان قالت له حط لك لبن يعني من ثديها زي ما النساء كتير بتعمل في الريف سيما عشان عينك تستريح فبتعمل كده فسبقت جرعة فدخلت في فمه هل بقت امه في الرضاع لا مش امه مش امه واحد ده حصل زمان اصلا واحد راح في الجامع لسيدنا ابو موسى الاشعري قال له مراتي ولدت وجمد اللبن في ثديها فقمت امتصه وامجه النهارده في ادويه وفي شفاطات وحاجات بتاع شامل لما كل بنت بكريه وتبقى لايصه وخايبه ومش عارفه تعمل ايه فهو قام يبص اللبن ده ويمسكه عشان يخفف عنها يعني قال فسبقت جرعه منه الى جوفي ماذا ترى قال يا ابو موسى هي أمك خلاص حرمت عليك ويبدو أنه كان يأخذ بقول الذين يحرمون بالمصة وبالمصتين ومش عنده فرق في رضاع كبير أو صغير ثم قال أبو موسى واذهب إلى ابن مسعود واستفتيه وارجع إلي بما قال راح سأله أم سيدنا ابن مسعود قايم من الدرس بتاعه خالص قالوا تعالى معايا وراح لأبو موسى وقال له أنت أفتيته بكذا وكذا قال له آه قال أترى هذا الأشمط رضيعا لا يطول عمود الجامع كده ده رضيع رضيع وأشمط يعني شعره أبيض في اسود لو شعره كله بقى أبيض اسمه إيه أشعث يعني ده من رز زي حالاتي كده أنا كده بقيت أشمط كده أترى هذا الأشمط رضيعا الرضاع ما كان في الحولين ولذلك حكم الرضاع بيثبت بأمرين أن يكون وضع في الحولين الأو- الأوليين من عمره وبخمس رضعات مشبعات متفرقات حاضر نريد تذكير الإخوة بصيام الأيام القمرية بكرة وبعده وبعده حد اثنين خميس اه، حد اثنين ثلاثة الأيام القمرية وكمل كمل الخميس الماني يعني ده مش سؤال طبعا طيب الشيخ بيقول هم سؤالين بس حاضر يا فندم هو بعت تسأله بعت لي دعاء هناخد دعاء كل عمره مقبولة بإذن الله هل تسافر مرة أخرى في رمضان يا رب اللهم ارزقنا عمرة في رمضان في هذا العام وارزقنا حجة في هذا العام يا رب هي يا ابني بقانون الأسباب مش باينة لكن بالطمع في رحمة الله وجوده تتحول كل صعب إلى يسير فأنا أدعو له أمين يمكن يكون فيكم واحد كويس واحد صالح ربنا يستجيب اللهم اجمعنا في الحرمين في رمضان القادم وفي كل عام وفي الحج يا رب العالمين آمين ماشي لو أرسلت ورقة للشيخ في درس من الدروس أعلن عن درس لشيخ آخر أقول للحاضرين يعني هل في هذا سوء أدب؟ لا مش سوء أدب ولا حاجة مش سوء أدب بس للشيخ بقى أنه يعلن أو لا يعلن أنا بعت لك ورقة يعني بستأذنك تقول معنى أني بستأذنك أن لك الحق أن توافق أو أن ترفض وفي أمور قد يراها شيخك ولا تعلمها أنت فإذا سكت فأحسن به الظن وإذا تكلم فأحسن به الظن إنما أنت عايز تدل المسلمين على الخير مش حاجة آخر سؤال ورد أن المسلمين شطر أهل الجنة فمن هم أصحاب الشطر الآخر وليه ما يكونش كل أهل الجنة مسلمين ما هو كل أهل الجنة مسلمين لأن الدين عند الله الإسلام ولأن جميع الأنبياء كانوا على الإسلام لكن أبشرك عارف أهل الجنة كم صف 120 صف أهل الجنة يأخذ الصف كده 120 صف عارف المسلمين من أتباع النبي محمد كم صف من المية والعشرين 80 صف إذا أهل الجنة يا حبيبي مش, مش نصهم من أمة النبي ده كان تلتينهم والتلت الباقي من المسلمين من أتباع سائر النبيين اتحلت سيدنا موسى مش كان مسلم أتباعه اللي ما حرفوش وراه سيدنا عيسى مش مسلم مسلم أتباعه اللي ما حرفوش وراه سيدنا يونس ابن متى ده تبعه مئة ألف أو يزيدون كمان سيدنا نوح سيد... إلى, إلى آخره فنحن آخر الأمم وجودا وأول الأمم بعثا وحسابا ودخولا للجنة ونحن أكثر الأمم دخولا للجنة كما قال النبي نحن الآخرين السابقين يوم القيامة فاحمد الله على أن أكرمك بالإسلام وجعلك من أمة النبي محمد وأكرمك بالكتاب المهيمن على سائر كتب السماء بالقرآن وجعل أجر أمتك مضاعف على سائر أجور كل الأمم نحن من أمة مرحومة نحن من أمة مكرمة عند الله عز وجل شريطة أن نعمل بما أمر الله به وأن ننتهي عما نهى الله عنه وأن ننزجب بزواجر الله وأن نقف عند حدود الله وأن نكون من الصالحين المصلحين عندها نقطف الثمار وإلا فدمر عليك كنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فاللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم تجاوز عنا يا رب زد المحسنين إحسانا هب المسيئين عفوا وغفرانا آمين آمين أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بكرة إيه يوم الاثنين القادم في مسجد مرفق المياه إن شاء الله ربنا يطلع عنه